السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد سبحان الله سورة الأنعام تجبرك أنك تحب المتكلم بها لابد أن تخرج من هذه الصورة تقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله سبحان الله هذه الصورة تقول لنا كم الله سبحانه وتعالى قريب وكم هو رحيم يقول الله سبحانه وتعالى فيها فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة هذه الآية تجعل القلب يسجد حياء وانكسارا وحبا لله سبحانه وتعالى أن الله يقول لنبيه يا محمد بعد كل هذا الطوفان من التعريف بالله والإنعام الذي في الأنعام وكل هذه الأسماء والصفات والفعال يكذبوك بعد كل هذا فأخبرهم وافتح لهم الباب لعلهم يأتون من هذا من تلك النافذة فقال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة هذه الآية سبحان الله لا يقولها إلا رب رب كتب على نفسه الرحمة هذه الآية لا يستطيع العقل أن يعني يستمطر منها المعاني التي فيها لا يستوعب مخلوق كل ما في هذه الآية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يوفقنا وإياكم لفهم هذا الكتاب كان أحد السلف تلميذه بيسمع عليه فكان يسمعه فالقرآن سبحان الله غدا طريا ينزل فقال رتل فديتك فسبحان الله وأنت في رمضان وفي الليالي المباركة تسمع القرآن تستشعر لماذا قال هذا الرجل الصالح لهذا التلميذ لأن القرآن فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبد هم أو حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاك بعد هذا الاعتراف بالعبودية أنه عزه في عبوديته قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلق أو استأثرت به في علم الغيب يعني أن تجعل القرآن ربيع قلبي القرآن يسقي قلبي في ناس المال بيسقيها في ناس الشهادات الدنيوية بيسقيها في ناس الفتيات والشهوات هم بيسقوا قلبهم لكن هؤلاء الذين يريدون أن الهموم والأحزان تزول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم امسكوا في الدعاء ده قول له يا رب أنا عاوز القرآن يكون هو اللي هيسقي قلبي لأن القرآن لو سقى القلب ماء مبارك مغتسل بارد وشراب سينبت حدائق ذات بهجة في قلبك ولا بد ينبت السكينة ينبت الطمأنينة ينبت الأنس والإناس والأمن والأمان تجد قلبك يطير مع هذا الإنبات واجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني جلاء حزني يتشال يزول وذهاب همي يقول النبي فإن قال هذا أبدل الله سبحانه وتعالى همه وحزنه في رواية فرج وفي رواية فرح فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان الله كما هم زهدوا في دينكم وفي قرآنكم ازهدوا في دنياهم هي الآية بتقول لك كده فليفرحوا رمضان بيرجعك تاني لبيئة الفرح ليالي رمضان بترجعك تاني لبيئة الفرح وانت بقى اللي تختار عارفين الطفل اللي بيتخطف وبيتوه من والده وهو صغير هو من أسرة والده ملياردير وهو تاه وهو صغير في ناس بقى ايه استلموه أو خطفوه وبعد عن والده عشر سنين ومش فاكر هم فين وعايشين فين وبتاع ورغم والده حاجة كبيرة الناس دي رموه ماشي في الشارع يتسول الناس على خمسة وعشرة جنيه عشان ياخد رغيف وقاعد بينام في الشارع وعاوز حد يديله بطانية من البرد فواحد عدى عليه تفرس فيه قال له أنا عارف والدك أنا عارف بيتك أنا عارف قصرك أنا عارف والدك ساكن فين ده والدك عنده شركات ويبني وتعالى وبتاع وهيفرح جدا انك لو رجعت ده هو يتمنى انك تعود ليه وياخدك ويوديك وبعد ما تشوف الفيلا وتشوف القصر وتشوف كل حاجة وتبهرك وتشوف الفرح وكمية الايه المعنى ده في الاخر خالص ايه البعض يأبى الا اللي يعود يقول لا انا عاوز الحياة التانية انا عاوز ادني عايش فين في الارض حيران عاوز ادني تايه في الذل والانكسار ده فهو هتختار ده انت دلوقتي انت راجع في بيئة فرح فرح للروح ومهما كنت بتتعب ومهما كان في تعب للجسد هو في تناسب عكسي كلما اتعصر الجسد زي البرتقال كده هتعصره هينزل العصير فكلما جسدك تعب كلما ارتحلت روحك روحك تطير هو كده الجسد ده الألم بتاع امبارح بتاع الصلاة راح صح بس اللي باقي ايه الروح والسعادة واللذة في في وقت زي ده من حوالي 13 سنة في نفس الأوقات دي كان فتاة في يوم من الأيام ليها قصة كانت راكبة المترو وكان في بنت جنبها ماسكة المصحف بتقرأ وصوتها واضح البنت دي غارت جدا عندها غيرة ليه؟ لأنها ما كانتش مسلمة كانت نصرانية فقعدت تقول لنفسها إيه؟ هو أنا ليه ما عنديش الجرأة إن أنا أمسك كتابي وأقرأ وأقول الكلام اللي فيه خاصة في بعض المواضع صعبة جدا فيه فهي بتقول الموضوع ده هزني من جوه هز عنيف ان ديت مفتخرة جدا وعندها العزة العالية قوي دي وانا ما عنديش نفس العزة دي بتقول سبحان الله رحت انا البيت اتكلمت مع اخواتها وقرايبها محدش عارف يجاوبها تقول لهم ليه هم بيقرأوا القرآن وبراحتهم وعندهم فخر وهم بيقرأوا القرآن وانا ما عنديش الاستعداد النفسي ده من جوايا اعمل كده ليه انا اقدر اقرا ايه الحاجات دي بالطريقه دي قدام الناس وهي كانت تقصد موضع معين مش عاوز اقوله عشان ايه الناس اللي عندها فضول فسبحان الله البنت دي بتقول اما خلصت معاهم كان في وقت زي كده الساعه 2 2 ونص بتقول سبتهم وطلعت في العماره بتاعتي اخر دور طلعت على السطح قلت خلاص انتوا جبتوا اخركم طول طلعت معيطه لما طلعت فوق على السطح كانت بتقول الدنيا كانت شتاء شديده جدا كان في رعد ومطر بديت ابص في السماء واعيط واقول له يا رب يا حقيقي يا اللي خلقت اللي خلقتنا وعاوزنا نعبدك صح يا اللي منزل المطر ده وانت خلقه وخلقت عيني وإيدي ولساني قول لي الكلام ده كلامك ولا الكلام اللي البنت كانت بتقوله النهاردة هو ده كلامك شوف البنت دي اللي قرأت دي متعرفش الموضوع متعرفش هي عملت ايه موقف واحد بس كانت على طاعة أثرت وعشان تعرفوا ان البعد عن الأو ان أهل الشهوات يعرفوا في بدائل عند ربنا كتير انك تيجي ويتعرضوا عليك زي البنت اللي اتصلت بأخ شاب غلطت بقى في الموبايل بتاعه فقالت له أنا عاوز أتكلم معاك كان ليه وقت ليلي كده وهي عاوزة تهزر معاه بقى وإيه ويحبوا في بعض والكلام ده فهي بتقول أنا معجبة جدا بيك وعاوز أتكلم معاك فقال لها بصي أنا ماليش في الكلام ده بس أنا هدلك على إيه على حد يسمع منك ويديك وقت وخدي راحتك وقولي اللي نفسك فيه قالت له مين قالها ربنا قومي صلي ركعتين وانت ساجده قولي له كل احتياجاتك وكل اللي انت عاوزاه وقفل معاها البنت دي بعد فترة بعتت له رسالة قالت له أنا لن أوفيك شكر على ما فعلته معي لأن كانت أطهر وأنقى وأفضل سجدة سجدتها في حياتها وقالت إن ربنا بيسمعها وفرغت كل مشاعر الحب دي في السجادة فدول سبحان الله كانت رايحة في بدائل عند ربنا كتير إنك تيجي البنت دي بدأت تناجي الله سبحانه وتعالى تقول وأنا بقول وهي فوق بقى على السطح في بقى خمسين جامع بتقول وأفاجئ إن هو سمعني أنا عاوز بس أخد من قصتها حاجة أعلق عليها خمس دقايق بالكتير قالت أنا أفاجئ إن هو سمعني ورد عليا رد عليها إيه بقى بتقول سمعت الله أكبر الله أكبر فهي بدأت تقول ايه فعلا انت اكبر من الكلام ده ان هو يتقال وإن وينسب ليك وبتقول بقى المسجد ده يأذن وده يأذن وده يأذن وده يأذن فكله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بتقول أنا دليتني أقول إيه فعلا الله أكبر الله أكبر ودناتها تقول إيه بينها وبين نفسها لربها يعني هي بتقول على حكايتها وهي مسجلاها ومنتشرة تقول أنا كنت بمسك المطر وأقبله واقول انا بقبله عشان انت اللي خلقته ودلوقتي هتقبل ايديها ودخلت في ذهول من الفرح بتقول ان انا فوجئت وكنت مستغربه جدا وكنت مستبعده ان هيرد عليا بتقول انتوا تعرفوا هو ما اكتفاش ان هو يرد عليا لا ده جاوبني بالتفصيل على السؤال اللي انا عاوزاه ازاي بقى واذا سالك عبادي آه إيه بقى الإجابة فقل فإني قريب أجيب قبل ما يقول لك أجيب اداك الأنس والاطمئنان لأنك أنت لما أجي أقول لك مين اللي قريب منك تقول لي القريب مني ده أقول لك صفاته إيه تقول لي لا بيسمعني باخد راحتي معاه عمري في يوم من الأيام ما قلت له على فكرة أنا ما أقصدش دايما عارف قصدي أحيانا ما أتكلمش يعني في شباب مثلا شوية قريبين مني أنا ما أتكلمش هو عارف أنا عاوز إيه بسبب القرب الكتير قد نرى تقلب وجهك مجو... ما تكلمش صلى الله عليه وسلم لكن قرب الله منه يعلم ما تريد بلا كلام وما تسقط من ورقة إلا انتوا سمعتوها النهاردة إلا يعلمها شوف بقى غابة دلوقتي في الساعة دي في ورقة دلوقتي وقعت من على شجرة وقاعدة عمال تتقلب تتقلب تتقلب لغاية ما نزلت على الأرض في السواد اللي الليل ده الله يعلمها الله يعلمها ألا يعلم الدمعة اللي نزلت منك النهاردة وانت في السجدة التانية أو التالتة أو العشاء ايه سببها يعلم ويعطيك ولا ينسى من جمال صفات الله وأفعاله أنه لا ينسى في حاجات هتاخدها كتير بسبب انك دعيت مرة دي بتاعت ليلة القدر ودي لما كنت في العمرة ودي لما عملت معروف وتوليت الى الظل ودعيت ودي لما عملت كذا لوالدتك ودي انا لا انسى ولو انت ناسي ليلة 24 رمضان اللي قبل اللي قبل اللي فات انت دعيت وقلت ايه انت انت ناسي لكن القريب لا ينسى في ناس كتير مش مفتوح لها في الدعاء لسانه معتقل لكن قلبه فصيح الله يعلم انت عاوز ايه ربنا يعلم ماذا تريد لانه قريب البنت دي بقى بتقول ايه المسجد اللي جنبنا دايما يصلي الفجر راجل عجوز وراجل العجوز ده دايما يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وإيه قل يا أيها الكافرون يقول لدرجة أنا حفظتهم تقول في اليوم ده ما قرأش وواحد تاني اللي قرأ وأنا بقى في عز إيه نشوة إن ربنا أجابني لا القريب يعلم إن دي وش القفص في الإجابة لا لسه في عمق أنت محتاج تعرفه فإذا الإمام يقرأ أواخر المائدة الله أكبر فبتقول سمعت الإمام بيقول إيه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هي البنت تقول إيه يسوع ما قالش فتقول الإمام يقول إيه سبحانك الله أكبر وهي ماشية بتقول إيه لا هو ما قالش كده ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم تقول فعلا وأنا شهد يا رب إن هو قال كده تفاجئ الإمام يقول إيه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وبعدين انتوا عذبهم البنت تقول انا عيطت وقلت يا رب انا مش عاوز اتعذب فتلاقي الايه اللي بعدها هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في الاخر لله ملك بتقول بس بتقول عرفت ان ربنا قريب من قبل ما ادخل الاسلام من قبل ما ادخل الاسلام انا عارفه من الاول ان الله قريب في ولد زعلان جدا مع والده ووالدته متضايق ففي وسط الكرب وكده ومتضايق كده وبتاع راح خبط على المكتب قال لي انا مش عارف انا اتخلقت ليه بقول فاذا عباس عبد الصمد في الاذاعه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قريب بيبعت لك رسائل كتير كم رساله في سوره الانعام عالجت ناس دلوقتي ولسه مفعولها انت بس خدت ليه زي دواء كده انت ممكن تاخده مفعوله لسه هيبقى قدام يفعل فيك الافاعيل شوف النهارده اما تيجي انت تقول لي ده قريب عارف همومي اول واحد بجري افرحه وعم يحصل لي حزن اول حاجه اجري عليه زي انت عم بتفرح بتسجد له شكر وعم بتزعل ولا بتحزن اذا حزبه امر فزع الى الصلاه ليه ده القريب قريب مني عارف همومي بروح لطبيب نفسي وبروح مش عارف لمين واستشيره واجي احكي له واستشاري واجي اكلمه في الاخر يقول لي هي تلت ساعه واخرك تلت ساعه وامشي وبعدين في الاخر خالص يقول لي كذا كذا انا فهمت انت بترجع مكسور وتقول والله ما سمعني والله ما فهمني هو فهم ان انا اقصد بس والله انا ما اقصد مع القريب انت مش محتاج تبرر مع القريب انت مش محتاج تقول له انا اقصد ولا ما اقصدش لأنه عليم بذات الصدور سبحان الله عشان كده والله وبالله وتالله هذا الكتاب الذي تسمعونه كل كلمة فيها قالها إله قريب كل آية تسمعها يجي على ذهنك حاجة تلاقي الآية على طول بعدها على طول وأعرض عن المشركين طب وإيه اللي وقعهم في الشرك وبتاع ولو شاء يروح مدخلك في المشيئة أنا اللي شايق كده ده مجرمين دول ده لازم يتشتموا ولا تسبوا كل خاطر عشان كده جيفري لانج عما كان بيقرا القران كان ملحد بيقول لما جيت اقرا القران فوجدت القران يقراني ويعرف نفسي اكثر مما اعرفه انا كل مشاكلك وهمومك القريب يعرفها يقول لك فلان ده عارفني كويس قوي طب اللي خلقك ويتحكم في مشاعرك عارف كويس جدا انت عاوزه تتوبي من ايه ومش عارفه تقولي القريب سبحانه وتعالى سمى نفسه القريب مش مش قريب لا القريب سبحانه وتعالى ليه عشان تبقى عارف هو فقط انك عم تقعد وتتكلم مش مكسوف مين فيكم هو مكسوف وهو في السجود يقول له يا رب انا سرقت ونهبت وزنيت وفعلت وفعلت وفعلت وما يتكسفش ومش قلقان مش قلقان انه هيعيره وهيفضحه ويقول له انت قلت وعملت وكنت بتشتكي لكن وانت بتقول لاقرب الناس ده انك تلمح مش عاوز تصرح وخايف وخايف انت هتعمل اي حاجه ليه لانه مخلوق يعير ولا يغير ولكن الله يغير ولا يعير ليه لانه قرب خاص سبحانه وتعالى والناس اللي بتعيش المعنى ده مش بيسيبهم يجوا يوم القيامه زي ما سمعتوا كده في التراويح والسابقون السابقون أولئك المقربون دول كانوا عايشين القرب في الدنيا يا جماعة ده أنا لو قلت لك في الجنة لو أنت ساكن في كومباوند كده ولا في مكان في الجنة اللي جنبك اللي ساكن جنبك أبو بكر مصعب بن عمير أصحاب الأخدود حواري عيسى مؤمن آل فرعون ده أنت تبقى في حتة تانية خالص فما بالك بقى أولئك المقربون من الله دول ناس كانوا عايشين في الدنيا عيشة تانية انت عم بتبقى مريض تقول للي حواليك ايه يا جماعة مش تسيبوني خليكم قريبين مني صح انت عم تبقى مريض الله يعاتب اللي مش يجي يزورك فيقول له مرضت فلم تعودني يقول له كيف أعودك وأنت رب العالمين أما علمت أن فلان مرض فلو زرته لإيه القرب لوجدتني عنده انت في الوقت الانكسار ده شوف في احوج وقت وانت في اكتر وقت ضعيف وقت الدعاء ما هو الدعاء ده فلسفته ايه حاجتين تقول له يا رب يا رب انا عاجز وانت اللي قادر بس فانك تقدر ولا اقدر وانت تعلم ولا اعلم انا جاهل عاجز وانا جاي اعترف عشان كده ليه ربنا سبحانه وتعالى كما اخبر النبي من لم يسال الله يغضب عليه انا مش هدعي ربنا الدعاء مستحب صح طب ليه عشان ما تترباش على يعني انت مش هتدعي ربنا في الزواج مش هتدعي ربنا ان ايه ان الذنب اياه ده يتشال مش هتدعي ربنا ان الفتح اياه اللي انت عاوزه مش هتدعي ربنا عارف كانك بتقول ايه يا رب زوجني بس موضوع القران وموضوع الرزق وموضوع الكلام ده كله لا دي مشاكل انا بخلصها بس انت خلص لي دي هو ده بقى يغضب عليك انك فاكر يا مسكين ان في حاجات انت هتخلصها وفي حاجات ايه هفوضه محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لا تكلني لنفسي طرفة عين طرفة عين انت بترمش في ثانية صح اقل من ثانية وانت مش واخد بالك يعني حتى الفعل اللي لا اختياري ايه كده بعمله كده اضطراري وانا مش واخد بالي انا مش عاوز اوكل الى نفسي ومين النفس دي بقى اشرف نفس خلقها الله واشرح نفس نفس محمد ومع ذلك لا يثق إلا في رحمته عشان كده لازم مفهوم القرب ده تعيشه ان هو قريب جدا منك اتكلمت ما اتكلمتش هو يعلم ايه اللي جواك تطلع من الليلة تقول يا ربي ده انا نسيت اقول له يا رب اعفي عنه يا رب اعفي عنه لا الله يعلم انك كنت نفسك تقول كده ويعلم ان ده اللي كان في قلبك وكنت مجهز دعاء لاختك ونسيته الله سبحانه وتعالى لا ينسى اختم ان انا سعيد جدا لان درس بتاع العفو في سبعه تواصلوا معايا قالوا لي على حاجات عفو اللي بقاله سبع سنين عامل له عامل الحاجه دي ويتنج كده واللي عنده فلوس قد كده واللي عنده مش عارف مين وفي ناس مدخله ناس السجن وفي ناس مش عارف ايه انا انبسطت جدا ليه لان قلت ان لو واحد بس استفاد من الكلام ده ان الصدق ده يكون يخرج من قلب واحد لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا به وانك تدرك كويس قوي ان العفو ده حاجة عالية قوي عشان تاخده لازم تدفع فاتورة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويرزقنا القرب منه ويجعلنا وإياكم من السابقين ومن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم